القلب يرتحل وتحنو حذره المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل وشوقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله ونحن في العتبة وما أدراك ما العتبة عقر دار الدنيا اللهم اجعلنا من أهل الآخرة اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك أوابين لك أواهين لك منيبين لك مخبتين لك مخلصين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقربين أحبتي في الله وما زال السؤال كيف حالكم مع الله أخباركم مع ربنا إيه وحل قلبك بالله عليك تقول لي كيف حال قلبك مع الله كيف يرى الله قلبك اللهم أصلح قلوبنا طهر قلوبنا اهد قلوبنا نور قلوبنا ثبت على الإيمان قلوبنا إخوتي وجئت أحدثكم في العتبة عن القلوب نحن نعيش عصرا مليئا بالفتن قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما شاء الله ده أهل العتبة بيصلوا على النبي ايه ده ده حاجة جميلة اه صحيح هم بيبيعوا بالصلاة على النبي وبيشتروا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تأتي فتنة فيقول هذه هذه نسأل الله أن يكشف الفتن وقد عشنا هذه المرحلة رأيناها رأي العين فتنة الإنسان يقول بس هي دي اللي ثم يكشفها الله اللهم اكشف الفتن يا رب ولذلك أيها الإخوة نقول القلب كما قال سفيان الثوري عليه رحمة الله القلوب ضعيفة والفتنة خطافة القلوب ضعيفة والفتنة خطافة تخطف القلوب ولذلك جئنا نتكلم عن القلوب والقلوب الضعيفة وهن القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت كلكم تحفظون هذا الحديث ولكني أسألك أخي أنت حاسس ان قلبك دخله الوهن حاسس بدي إذا كنت تشعر بها فلا بد لك من علاجها لابد من علاج لهذا الوهن الذي دخل قلبك وخصوصا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه يا ابن بقى صلى الله عليه وسلم قال ولا يقذفن قال ايه آه مين اللي هيخذف آه وشوف لما ربنا يقذف ولا يقذفن ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فلما يقذف الوهن في القلب ما يبقاش سهل إخراجه لأنه رشق مصيبة أن يقذف في قلبك وهن اللهم طهر قلوبنا اللهم قو في رضاك ضعفنا الوهن حب الدنيا والعلاج إخراج حب الدنيا من القلب كيف كيف نخرج حب الدنيا من القلوب المسألة دي بنتكلم فيها بأن مدة وتأتيني أوراق يعني يا شيخ لو أنا نفسي عندي محل عندي باترينا أنا نفسي يبقى عندي محل ولما يبقى عندي محل أنا نفسي يبقى عندي محل أوسع شوية ولما يبقى عندي محل أوسع شوية نفسي يبقى عندي مول الكلام ده غلط واحد من ما بلاش دي مش سكتنا خلينا في الآخرة لكن واحد منهم بيقول ان الإسلام شرع أن يطلب الإنسان العلو في الدنيا قلت كذب ورب الكعبة بل قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين شاهد يا إخوة إخراج الدنيا من القلب بتعلق القلب بالآخرة قلت لك القصة دي قبل كده وانت سمعتها ان الانسان اذا اراد ان يتخلص من تعلق القلب بالدنيا يبقى حاله قوة التعلق بالمطلب الاعلى فكلما قوي تعلقه بالمطلب الاعلى تقطعت تعلقاته بالدنيا عشان تخرج من الجاذبية الارضية لازم تبقى قوة الدفع أقوى من قوة الجاذبية وصلت ولا ترجم طب ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي للدنيا جاذبية قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا حلوة خضرة إن, إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم بن حزام إن هذا المال حلو خضر الفلوس حلوة ولا وحشة حلوة يا شيخ جدع جدع الفلوس حلوة هي هو ربنا قال كده قال وإن وإنه لحب الخير لشديد قال الله وتحبون المال حبا جما هو دي طبيعة البشر طبيعة الإنسان الواد ده جرب الفلوس عشان كده بيقول لي حلوة يا شيخ حلو الفلوس حلوة اه مش مشكلة حلوة عشان كده حلاوتها دي مسمومة قالوا الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه حلو يا شيخ حلو يا شيخ الجنيه ده عقرب لو هتعرف تتعامل مع العقارب وطبعا الناس اللي شغالين في العتبة بيتعاملوا مع اه تعابين وعقارب وثعالب وكل حاجة ها اه هي الدنيا كده هي الدنيا كده اللي ما يعرفهاش يقول عدس لذلك أيها الإخوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام حديث حكيم ابن حزام في صحيح مسلم قال ايه سألت رسول الله فأعطاني يا رسول الله أنا عايز فلوس فقال له ايه اتفضل ثم سألته فأعطاني يا رسول الله أنا محتاج فلوس اتفضل ثم سألته فأعطاني وقال يا حكيم بن حزام إن هذا المال حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع يا رب صل على سيدنا النبي يا رب آه حديث عظيم جدا صح قال الصميم الحقيقة الناس اللي بتحب الفلوس اللي ياخد الفلوس دي بسخاوة نفس كانوا بيقولوا كده عن بعض السلف كان يفتح الدكان فإذا كسب عشرة دراهم أغلق الدكان ومضى إلى البيت كان زمان كده الناس اللي القنوعة يخرج بالتاكسي كسب 10 جنيه اللي هي مصاريف البيت وصيانة التاكسي والبنزين بتاع بكرة يروح يركن التاكسي وينام في البيت او يقعد يعبد ربنا او يقعد يربي عياله او يقعد يشوف مراته النهارده اللي بيكسب 10 عايز 20 يا تقول الحقيقة ها عايز ملايين الناس كلها عايزة لا مش ملايين دول بيحلموا بمليارات حسني الكل مستني السبعين فلذلك هذه هي المصيبة الكبيرة أن يدخل الاستشراف وأن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه أصل هي عشرة جنيه فيها بركة تكفي اللهم بارك وألف جنيه ما فيهاش بركة تتفرتك وتطير اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا بركة الإيمان اللهم ارزقنا بركة التوحيد اللهم ارزقنا بركة الرزق اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا هي دي القضية لما يبقى فيه بركة والبركة تيجي منين إلا من الله لا يمكن تحصل البركة إلا من الله سبحانه وتعالى من ربنا جل جلاله إذا ربنا جل جلاله بارك يبقى خلاص انتهينا ما انتش محتاج حاجة خالص تكفي البركة أما إذا فقدت البركة فقدت كل شيء قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا ولو كان لابن آدم واديان لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب اللهم تب علينا يا رب ولذلك إخوتي كيفية إخراج الدنيا من القلب تعلق القلب بالآخرة شوف يا عم الحاج يا سيدي يا أستاذ هتموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة عارف انت هتموت وانا هموت وكلنا هموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا بمعنى إيه احنا هنذكر ان من صفات أهل الآخرة حب الموت وحب الموت ما بيعجلش الموت صح يا مناس هتموت على الموت ومش لاقيينه نفسه يموت وما ماتش ويا مناس حريص على الحياة ومات فلذلك حب الموت لا يعجل الموت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذا جاء أجلها إذا جاء أجلك هتموت هتموت سواء بقى صحتك كويسة مريض محافظ على نفسك ماشي في وسط الشارع وقعت من القطر وليك حياة هتعيش نايم على السرير وجاء أجلك هتموت فلذلك بنقول إيه إن تعلق القلب بالآخرة لا, يع... لا يعجل أجلا ولا يؤخر أجلا تعلق القلب بالآخرة يا إخوة دي قضية نفسية بقى حالة نفسية يبقى حالته النفسية دماغ أخرى في دماغ أخرى ودماغ دنيا دماغ الأخرى دي إن هو شايف الدنيا ملهاش قيمة هو عينه بصة هناك في الأخرة سيدك النبي صلي عليه سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها أنا مالي ومال الدنيا لذلك سيدنا النبي يصلي عليه لما كان الكلام ده معنا دلوقتي ممكن انت تضحك عليا وتقول لي والله انا ما بحب الدنيا ولا عايز دنيا ولا بحب انت تعرف انا لو بحب فلوس يا شيخ ده انا كان زمان عندي ملايين دلوقتي بس انا ما بحبش الفلوس ده يعني آه آه انا مستني اقولها يوم الاربع الجاي في مسجدنا في درس الاربع الدرس الثابت اللي هو في مسجد رب العالمين في 6 اكتوبر آه ان سبحان الله العظيم قصة كان في من كان قبلكم ثلاثة أقرع وأبرص وأعمى أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال ما تشتهي أنا عايز لما سيدنا النبي يحكي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي لك حكاية تخيل انت نفسك صاحب الحكاية دي فانا عايزك تتصور حال الابرص اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض مرض البرص ده مرض خطير مرض جلدي لا يشفى منه لم يعرف له علاج الى الان فالشاهد ايه جاء الملك للابرص وقال له ايه قال ما تشتهي عمي ابو تلفيحه لو جالك ملك وقال لك ما تشتهي تقول له ايه عشان كده بقول لك حط مكان حط نفسك مكانه كل واحد لو جالك ملك وقال لك ما تشتهي تقول له ايه سبحان الله قال جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس اللهم اكفنا شر الناس اللهم اصرف عنا أذى الناس اللهم لا تجعل نظر الناس غاية همنا قال له أنا نفسي البرص ده يروح أحسن الناس بقت قرفانة مني يبقى سببه اسمع أهو شوف أنا جاي لك من أكتوبر لحد هنا عشان أقول لك الكلمة دي لولا نظر الناس كان رضي بقضاء الله ما الذي منعه من الرضا الناس الناس قال له جلد حسن ولون حسن ها قد قدرني الناس الناس فمسحه فبرأ من ساعته اللهم اشفي كل مريض مسلم مسح ايده عليه كده شوفي قال ما هو أحب المال إليك تحب إيه بالفلوس أعمل لك محل ذهب ولا محل عربيات ها قول نفسك في إيه العربيات يبدو أن عربيته فيت صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال البقر فأعطي بقرة ولودا حتى صار عنده واد من بقر بقى عنده ألف بقرة ثم أتاه في صورة فقير مسكين أبرص ودايما أما الحج دايما الرجل الفقر ما يحبش حد يفكره بفقره فلما كان أبرص وجاله واحد أبرص عمل ايه ايه اللي جاب ده هنا طلعوا مرة فقال له مسكين وعابر سبيل قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال فلا بلغ إلا بالله ثم بك أعطني بقرة أتبلغ بها طبعا الناس الخدامين بتوعه عمالين يعملوا في ايه في الراجل يزقوه ويبعدوه والراجل عمال يصور بيقول له انا فقير مش لاقي اتقطعت بي السبل والحبال مش ماليش سكه مفيش غير ربنا ثم انت اديني اديني بقرة بقرة واحدة بس قال له بقرة فقال له الايه الحقوق كثيره قال له الراجل عنده وادي بقر عنده ألف بقرة في الطائية يا أخي قال له عنده ألف بقرة اديني واحدة أسافر بيها فقال له الحقوق كثيرة آه تدخل على واحد بقى صاحب محلات وتقول له احنا بنبني مسجد جنبيكم ومحتاجين صراحة يعني نبيض المسجد فمحتاجين 200 كيلو بويه لك والله انا عندي التزامات كتير ادعي لي ربنا يسدد اللي عليا مش بيقولوا كده ولا لا انا انا عندي التزامات كتير جدا والله سيبني قد ايه 6 6 7 8 9 10 12 شهر كده وتعالى لي لعلي اخرج من عنق الزجاجه اللي انا فيه اليومين دول بيقولوا كده يا
Oscar TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer's cells وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% GIT Free لك ولأسرتك GIT Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع GIT Free اخترنا لك تاجك GIT Free راحة بلا حدود قم إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك GIT Free GIT Free أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أزرق زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على رزق كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أزرق زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أزرق دايما أزرق
تي في شوب اتصل على 3 77 20 30 7 موبايل 2 شريحة وشغل اغاني MP3 و MP4 راديو FM كاميرا بجودة عالية video player صوت مجسم شاشة ألوان إمكانية تشغيل كارت memory لحد 4 جيجا ذاكرة أسماء 200 اسم تخصيص نغمات برنامج عرض الصور متعدد الأوضاع حسب مكان وجودك عام أو في العربية أو صامت أو غيره آلة حاسبة stop watch كشاف إضاءة تقويم وصلة USB للكمبيوتر إمكانية الشحن عن طريق الكهرباء أو الكمبيوتر hand free مسجل صوت محول عملات ضمان لمدة سنة موبايل بسعر 179 جنيه والمفاجأة لما تحصل على اتنين موبايل فقط 300 جنيه لفترة محدودة يلا مستنيين ايه فقط اتصل على 3 77 20 30 7 واحصل على موبايل اتنين شريحة ب 179 جنيه واتنين ب 300 جنيه لفترة محدودة
مشغل اغاني MP3 و MP4 راديو FM كاميرا بجودة عالية video player صوت مجسم شاشة ألوان إمكانية تشغيل كارت memory لحد 4 جيجا ذاكرة أسماء 200 اسم تخصيص نغمات برنامج عرض الصور متعدد الأوضاع حسب مكان وجودك عام أو في العربية أو صامت أو غيره آلة حاسبة stop watch كشاف إضاءة تقويم وصلة USB للكمبيوتر إمكانية الشحن عن طريق الكهرباء أو الكمبيوتر hand free مسجل صوت محول عملات ضمان لمدة سنة موبايل بسعر 179 جنيه والمفاجأة لما تحصل على اتنين موبايل فقط 300 جنيه لفترة محدودة يلا مستنيين ايه فقط اتصل على 3 77 20 30 7 واحصل على موبايل اتنين شريحة ب 179 جنيه واتنين ب 300 جنيه لفترة محدودة
فقال له الحقوق كثيرة فنظر إليه قال له اللي بيوجعه بقى قال كأني أعرفك ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله قال له على فكرة بقى أنا بشبه عليك أنا شفتك قبل كده انت مش كنت كنت كنت ها كنت كنت كنت ابرص وفقير زي كده وربنا اكرمك واغناك قال كذبت انما ورثته كابرا عن كابر يا كذاب قال له ده احنا طول عمرنا عيلتنا تركي السويس الابيض والشعر الاشقر والعينين الزر قمر انت ما شفتش ابويا وجدي والفلوس دي يا ابني دي بتاع جدي وابويا وجد ابويا احنا طول عمرنا قال له ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت فاتاه البرص انت فهمت القصة ليك حتة فيها بتاعتك انت مريض بالحتة دي في قلبك الناس ونفسك في ايه جلد حسن وشكل حسن وواد من بقر صح ولا لا هي دي مشكلتك في الحياة تعلق القلب أهل الآخرة سيماهم قال الله لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا دي سيما فيهم نفسية جواه قلبه دماغه فكره حياته شغله ان هو مش طالب دنيا ومثل هذا تأتيه الدنيا رغم أنفها اللي زي ده قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كانت الآخرة همه ها جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وهي راغمة عشان كده عارف يا تسمك ايه اهو الواد محمد اهو همه الدنيا دلوقتي شاب صغير ونازل الفلوس بتلعب في ايده لعب فهو نفسه بنقول له شوطها برجلك هي دي الدنيا كده اللي يدوسها بالجزمة تجري وراه واللي يجري وراها تجري قدامه الكلام ده بيتقال على الفرش هي دي الدنيا كده هي دي الدنيا هو ده أساسها لذلك أول علامة من نفسية أهل الآخرة أنهم لا يريدون لا يريدون أصلها حاجة من اتنين يا دنيا يا آخرة مش أنا اللي قلت كده ربنا قال كده قال الله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها ها وما له في الآخرة من نصيب عايز دنيا خد بس ع- خليك عارف إذا خدت دنيا ها مالكش عند ربنا حاجة أنا اللي قلت كده يمكن أنا فهمتها كده من الآية لا الآية صريحة ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب ربنا قال كده قل لي ايه ده معنى كده الناس الاغنياء اللي عندهم دنيا كتير مش هيروحوا الجنة يعني ما لهمش في الاخرة لا اصل في رد- فرق بين رجل طلب الاخرة فاتته الدنيا فركبها واستعملها للاخرة وفي وا- فرق بين واحد طلب الدنيا للعلو في الدنيا عشان كده لقم- آه، قارون اصحابه قالوا له ايه آه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغي فيما آتاك الله إيه الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني خد نصيبك من الدنيا للآخرة ما تبقاش كلها دنيا ما يبقاش انت عايز تجيب عربية وتجيب شقة وتجيب وتجيب عمارة وتجيب آه، فيلا وتجيب آه، شاليه وتجيب وتجيب وتجيب وتحوش وتكنز دنيا بس الآخرة فين الآخرة فين اقعد يا ابني ربنا يهديك ويهدي أبوك والسامعين آه قلت لكم القصة دي قبل كده بس أنا عارف إن أنتوا بتحبوا تسمعوا القصص كان لينا أحد آه، وا- واحد من الشباب كان في كلية هندسة وسافر آه، إنجلترا قعد 10-15 سنة ومات من غير ما يتجوز فلما مات ملوش حد الشباب اللي هناك جمعوا الفلوس بتاعته وبعتوها لمصر له مين هنا امه واخين شقق اشقاء قالوا الفلوس دي الراجل ده مات وسابها بعتوا لهم نص مليون 500 الف جنيه فالناس امه بعتت لنا قالت يا جماعه تعالوا شوفوا الفلوس دي تتوزع ازاي احنا ما نعرفش فقعدنا في القعده اتنين اخواته اشقائه شباب واحد عنده 25 سنه والتاني عنده 35 سنه وامه امه قالت والله ما يلزمني من الفلوس دي قرش واحد انا ما اعرفش هو كان بيعمل ايه هناك و15 سنه لا اتصل بيا ولا سلم علي مش عايزه منه حاجه فخلاص اللي فايض يروح لمين اخوته ده 250 الف وده 250 ألف فقلت لهم بعد ما قبض ال 250 كاش ماني عدا ونقدا قلت لهم يعني الراجل مات الله يرحمه احنا ما نعرفش كان بيصلي ولا ما بيصليش عمل ايه في دنيته فايه رايكم احنا بنبني مسجد جنبيكم هنا نزلوا له اي حاجه كل واحد منكم يحط اتنين طن حديد 10 طن اسمنت 2000 طوبه اي حاجه للراجل الغلبان ده يعني انت خدت 250 الف جنيه جولك كده مره واحده طلع انت 50 وهو 50 حطهم في الجامع قال لا لا لا لا يا عم الشيخ ان شاء الله انا هعمل له اشتراك في الجمعيه الشرعيه ب 10 جنيه في الشهر هو ده اللي هيحصل لما تموت اوعى تفكر ان ولادك هيعملوا لك ولا مراتك هتعمل لك ولا اخواتك الشاهد ايه لما اخ لينا سمع القصة دي قال طب والله لاخد نص فلوسي معايا انا هسيبهم ليه والله لاخد نص فلوسي معايا قسم نص فلوسه نص ثروته بالظبط وراح اشترى مكان وبنى مسجد ودار تحفيظ قرآن ومستشفى إسلامي ودار ايتام و... وصرف نص فلوسه قال كده تبقى الفلوس دي ايه اه هي دي ولا تنسى اه نصيبك من الدنيا انت بعدت ايه من الدنيا هناك بعدت كام لحد دلوقتي اللي نفسه في لمبة الكهرباء في قبره يتصدق بلمبة الكهرباء النهارده اللي نفسه في مكيف في قبره يتصدق بمكيف النهارده لو ان انا ما لا ارى التصدق بالمكيفات اتى رجل سيدنا ابا ذر رضي الله عنه فنظر في البيت فلم يجد فيه شيئا سيدنا ابو ذر الراجل دخل البيت بيقول له فين الانتريه فين البلكار فين الصالون يا عم فين اوضه النوم فين المطبخ قال اين المتاع يا ابا ذر فقال له ان لنا بيتا خيرا من هذا نرسل اليه صالح متاعنا انا نفسي افهم انت قلقان ليه اه قلقان ليه شكلك قلقان خلاص اقعد ساكت ايه ده كده relax relax, relax. صلي على الرسول صلي لا تلتفت صلي على الرسول صلي زيد النبي صلاة زيد صلاة على النبي اوعى تزهق من الصلاة على النبي انا كان نفسي حد يصورك وانت مش شعلق فوق كده صراحة يعني صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم آه قال يا أبا ذر أين المتاع فين الأساس المتاع اللي هي الكراكيب أين المتاع قال إن لنا بيتا خيرا من هذا نرسل إليه صالح متاعنا قال إنك تحتاج إلى متاع ما زلت ما دمت هنا قال له دام أنت عايش هنا لازم لك إيه لازم لك متاع فقال إن صاحب البيت لا يدعنا قال له صاحب البيت مش هيسيبنا انت فاهم قال له لنا بيت تاني اللي هو في الجنة بقى انت اي حاجة تعجبك هنا في الدنيا عايزها في الاخرة تعمل ايه ابعتها من دلوقتي شيلها للفقراء المساكين يشيلوها لك لحد هناك يوصلوها لك هناك ليه هتموت وتسيب كل ده ونعوذ بالله من مال يكون حسابه علي ومنفعته لغيري دايما استعذ بالله من هذا يبقى أول حاجة في صبغة ونفسية أهل الآخرة أنهم يريدون ما أراد الله قال الله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم يبقى الله يريد الآخرة خليك راجل وأرد ما يريد الله الله يريد الآخرة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق قال الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يبقى أرد ما يريد الله ولذلك بنقول إن إرادة الآخرة أن إرادة الآخرة تحتاج إلى تحكم عقلي مش دايما يا جماعة في أي مصنع في عدة كتير يبقى في غرفة اسمها غرفة التحكم غرفة التحكم غرفة التحكم دي هي اللي بيتشغل وتبطل غرفة التحكم في إرادتك القلب ربنا جل جلاله قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار الشاهد من الآية من كان يريد الآيات اللي كلنا حافظينها في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يبقى غرفة التحكم اللي هي اسمها الإرادة اللي هي ماذا تريد ماذا تريد إذا أردت أن تنجو تحكم في إرادتك تبقى راجل صاحب إرادة قال الله جل جلاله للنبي محمد صلى عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه هم يريدون وجه الله هي دي الإرادة ولذلك بنقول يا إخوة إن وهن القلب علاجه وهن القلب ضعف الإرادة علاجه قوة الإرادة ان يبقى عندنا إرادة إرادة وجه الله إرادة الآخرة لا إرادة الدنيا اللي عنده إرادة الآخرة يبقى قوي مش ضعيف شوفوا سيدنا النبي صلى عليه طبعا قمة القوة سيدنا النبي عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها فاختار ما عند الله ربنا عرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد البقاء لا يموت أبدا الخلد قال لا يا رب بل الرفيق الأعلى قوة الإرادة هي دي إرادة الآخرة بمعنى النهاردة لو, حي لو, جي لو جاء حد قال لك تاخد مليون وتطرد من المسجد تاخد افكر انا دايما اقول يا اخوه اياك ان تظن ان استجابه الله لدعائك لكرامتك على الله بل قد يستجيب الله دعاء عبد لهوانه على الله ولسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه ده مش كلامي ده كلام ابن القيم بالحرف الواحد ان ممكن واحد بيطلب من ربنا زي ما نقول كده عنده فرش في ميدان العتبة يا رب يا رب حته الدكان بس اتستر فيه بدل المطاردة بتاع البلدية ربنا يديله دكان بس يقول له خد الدكان اهو ولا شوف وشك في بيت من بيوتي ولا اسمع صوتك بتقول يا رب ياخد الدكان لسه النهاردة جاياني ورقة من واحد بيقول فيها أنا كنت شغال مساعد في صيدلية ورحت خدت صيدلية ما كانش معايا فلوس أسستها بالديون وجبت من الشركات بالدين والآخر اتزنقت فبدأت أجيب دواء وأحرقه اتزنقت أكتر بدأت أجيب ثلاجات وغسالات وحرقها اتزنقت أكتر بدأت أجيب عربيات وحرقها دلوقتي أنا مديون ب 400 ألف جنيه مين يديني عايز حد يسلفني قرض حسن هي دي انت اللي جبته لنفسك صح الغلط بيجر اه بيجر غلط الراجل ده بيقول يا رب دلوقتي لا ده بيقول انا لما بسجد بنسى ادعي بنسى اطلب من ربنا حاجه هي دي القضية ان ممكن تنفتح عليك الدنيا عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا وزهرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتفتحن عليكم الدنيا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي ارضى ارضى بما قسم الله لك إياك تستلف إياك تاخد فلوس حد تشغلها إياك تتعامل مع حد بالدين امشي على قدك جوع يوم وهي- واشبع يوم ما تستلفش ما تقترضش من حد حاجة خالص هم دول أهل الآخرة اللهم اجعلنا من أهل الآخرة من نفسيات أهل الآخرة أن قرة أعينهم في الآخرة قال الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين يا إخوة مش هفشيكم سر كلكم عارفين ان في افغانستان سقطت كابل بالرشاوى والفلوس ب- بصناديق الدولارات اشتروا الضمائر وفي بغداد سقطت بغداد بصناديق الدولارات أيضا وأنا خايف على مصر يا ترى هتبيع نفسك بكام هتبيع ضميرك بكام هتبيع دينك بكام هتبيع مستقبلك اللي هو الآخرة هتبيع الآخرة هتبيع آخرتك بكام هي دي المصيبة الكبيرة عشان كده ربنا قال متحدثا عن نفسية هؤلاء المرضى الذين يريدون الدنيا لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر ولولا إن كل الناس تكفر كان ربنا جعل لكل اللي يكفر أبواب وسرر ومعارج وسقف من فضة النهاردة أنا كنت بقول لك لو ادوك مليون جنيه تخرج من المسجد بعض الناس عنده يكفر عشان المليون وأقل من مليون مئة ألف لا لا لا في ناس بتكفر بعشرة آلاف لا لا لا أنا عارف في ناس بتكفر بألف جنيه أقول لك بقى ده في ناس بتكفر بمئة جنيه بجنيه قال لي بجنيه شفت بقى قضية ايه تاني ربنا قال كده وهو يعلم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى اللهم نجينا من الفتن ما تقولش دلوقتي لا لا والله لو اتعرضت علي الدنيا كلها أنا لا أقبل ده كلام دلوقتي لكن ساعة الفتنة اللهم نجينا يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم بالدجال فلا يأته فإن الرجل يأتيه ويظن بنفسه الإيمان فلا يلبث أن يفتن من شدة ما يرى من الفتن فاللهم إنا نسألك أن تنجينا من الفتن رب إما تريني ما, يوعدي ما يوعدون رب فلا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا قال إن الناس قد تكفر كلها إذا جعل للكفار هذا الشأن اسمع قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين لاحظ معايا في الآيات التفاصيل إن ربنا فصل في الدنيا لولا أن يكون الناس أمة واحدة لأن- لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ولبيوتهم أبوابا وسررا وزخرفا تفاصيل أما في الآخرة فجمع كلمة واحدة اختصر قال والآخرة عند ربك للمتقين اللهم اجعلنا من أهل الآخرة فأهل الآخرة تقر عيونهم بالآخرة ولذلك نقول أن أهل الدنيا مصيبة أهل الدنيا ومشكلة أهل الدنيا الفرح بالدنيا قال الله وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع لذلك أهل الآخرة يحتقرون الدنيا
Oscar TV Shop دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعد في ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 5 خمسات 4 37 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري
يحتقرون الدنيا يبص لأحسنها عربية في الدنيا يحتقرها بكلمة صغيرة أكيد في الجنة في أحسن من دي ولا مفيش صح في فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في لهم فيها ما يشاءون خالدين ما يشاءون نفسك في ايه طيارة نفسي انظر الى وجه ربي الكريم تساوي قد إيه دي لا عربيات بقى ولا طيارات هي دي لما يبقى نفسيته قرة عينه ان يقعد ايده في ايد سيدنا النبي كده ويقول له يا رسول الله تعرف انا بحبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسوى كم دي ايه رايك كم مليون لا ملايين ايه بقى ما خد- ما عادش فيه ملايين فقرة اعينهم في الاخرة قرة اعينهم مش في الدنيا لا تقر عينه بامرأة ولا بفلوس ولا بدكان ولا بلبس ولا باكل كل الحاجات دي قلت لكم قبل كده انها صور قشر آه فلسو سمعتوا شريط فلسو اه خطبه الجمعه كان اسمها فلسو فلسو الدنيا دي كلها فلسو ما هياش حقيقيه ما هياش طبيعيه لذلك لما تشوف الاخره بقى ربنا سبحانه وتعالى قال كده واتوا به متشابها اوعى تفكر ان الذهب اللي في الدنيا ده ذهب ده ايه ده فلسو ده قشره صيني الذهب الحقيقي في الاخره من قال لا اله الا الله غرست له نخله في الجنه وما من نخله في الجنه الا وساقها من ذهب قل لا اله الا الله يا عم نخلة في الجنة نخلة في الجنة ساقها دهب ساق نخلة يطلع كم جرام ده عيار كم لا لا لا لا هناك دهب أصلي مش ده مش ده لما ربنا يسبحانه وتعالى يحدثنا عن النخيل في الجنة اوعى تبص للنخلة دي لا ده النخل الثاني شيء مختلف في الآخرة مجرد ان اسمه بس نخل من نفسية آه، أهل الآخرة أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر بيقول كلمة جميلة قوي يقول إذا تفكر الإنسان في الآخرة حيث لا مرض ولا حزن ولا ألم ولا هم ولا شغل لا تتبول ولا تتغوط ولا تتنخم ولا تتفل ولا ترى إلا من تحب ولا تسمع إلا ما تحب يكاد العقل لذلك يطيش ولولا أن الكتاب والسنة حدثانا بذلك ما صدقنا عايز أترجم الكلام ده بس ادفع الدفع عندنا بالصلاة على النبي ما تخافش صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لك لما تدخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب اللهم اكتب لنا الجنة يا رب في هذه الليلة قال لك لما تدخل الجنة لا ما فيش مرض لا صداع ولا مغص ولا حاجة أبدا مفيش مفيش حمام لا بول ولا براز قول امال الاكل اللي هناكله ده ده انا اول حاجة هطلبها في الجنة 12 خروف مشوي هاكل ويروح فين قال عرق يخرج الاخراج عرق رشحهم مسك وما تستغربش يعني هي الوردة بترشح ايه ها اخراج الوردة ايه عم- عم- الريحة حلوة هو كده ما تستغربش حاجة الله قادر شوف بقى لما يبقى تعيش ابد الابدين يعني عمرك ما تزعلش مني فاتت عليك سنة من غير نكد كده ولا ساعة قول يا قول يا قال لي يا عم قول لي يوم هو فات يوم من غير نكد اللهم إنا نعوذ بك من النكد اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوب المسلمين والمسلمات فرحا وسرورا اللهم إنا ندرأ بك في, كي في نحر الكائدين أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه جميعا إلى أن الجنة شيء الآخرة شيء آخر غير هذه الدنيا اسمع وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار شوف الناس الفهيمة وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع الدنيا دي قلنا متاع يعني إيه يا؟ نسيت أهي. قلت أنا متاع يعني إيه كراكيب شوية كراكيب الدنيا دي شوية كراكيب هتخلص كل ده هيخرب نسأل الله أن يرزقنا الجنة يا رب اللهم اكتب لنا الجنة يا حي يا قيوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع الناس اللي فاهمين الدنيا إن الدنيا دي ولا حاجة مش مستهلة ملهاش لازمة قال الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحيوان يعني الحياة الحقيقية الدنيا دي مش حياة دي معيشة عايشينه خلاص عشان كده الإمام أحمد لما كان يوم ماشي جزمته اتقطعت فقالوا له لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين لابس جزمة وهو ماشي شسع عليه انقطع انقطعت بقى الوش في حتة وال... والنعل في حتة قالوا له نجيب لك حتة كلاركس ولا انتوا عندكم ايه اليومين دول ايه الجديد في العتبة اه انا اجيب لك جزمة جامدة يعني تعيش معاك تعيش قال يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل هم يومين يعدوا بقى ونروح الجنة وخلاص بلاش دوشة نمشيهم حافيين هي دي أهل الآخرة ما تفرقش معاهم الدنيا راكب إيه لابس إيه بياكل إيه ساكن فين ما تفرقش المهم إن في الآخر جنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب نفسية نفسية عشق الآخرة وعشق الحديث عنها آه إن الإنسان ما يتكلمش كتير عن الدنيا قال إسكات اللسان عنها مدحا أو ذما وإسكات وكف اليد عنها ضبطا أو طلبا وتطهير القلب منها تعلقا وغاية نعم يا أخي تدفع كم صلى الله عليه وآله وسلم العلامة أهل الآخرة إسكات اللسان عنها مدحا أو ذما ما تتكلمش كتير في الدنيا يا جماعة هو وقت واحد كل دقيقة بتضيع يا مكسب يا خسارة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فهي يا كلمة في ميزان حسناتك يا كلمة في ميزان سيئاتك حاجة من اتنين قالوا له ايه هل يكتب الملكان الماجريات المجريات يعني ايه يعني تقول مثلا ايه شفت الجرنان النهاردة فلان بيقول كذا علان قال كذا فلان رشح نفسه فلان مش عارف ايه الكلام ده يتكتب قال له اه بيتكتب قال له طب ده يبقى حسنات ولا سيئات قال له فالله يحكم بينكم يوم القيامة ربنا اللي هيحكم بقى الكلام ده يتحط فين في ميزانك ليه لأن الله وحده هو المطلع على ضميرك ورأسك وأفكارك كل الكلام يتكتب لذلك أهل الآخرة ضنين يضن بوقته لأن عارف أن الوقت ده هو غايته رأس ماله اللي بيشتري بالجنة مش كنت لسه بقول لك دلوقتي وأرجوك جاوبني يا دي يا محمد قول لي هتبيع نفسك بكام في ناس باعوا نفسهم من زمان لربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة عشان كده مكتوب على قريتهم بيع متباع يعني ده متباع لربنا محدش بيجي بعد كده يفصله محدش يقدر لانه مكتب على مكتوب عليه ايه اتباع خلاص هو اتباع لربنا محدش يقدر يشتريه مين يقدر يدفع فيه جنه مفيش الا الله عشان كده انت غالي يا غالي ها انت غالي قوي ثمنك الجنه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اوعى تبيع باقل من كده والشاري موجود جل جلاله والعرض قائم بيع اذا النهارده ما بعتش هتموت وتتلف السلعة في يدك اللي عنده شوية موز مثلا او تفاح ويقولوا له بيع الكيلو بستة جنيه يقول لا مش هبيع الا بعشرين طيب هيحمضوا والاخر يرميهم بيع بستة واكسب لكن بالعكس ده ربنا اعطاك اعلى سعر انت غالي يا مسلم ثمنك غالي جدا فلذلك الوقت عمرك ده غالي له ثمنه عشان كده قال لك ان اهل الاخره ما بيتكلموش في الدنيا مش فاضيين للكلام ونتكلموا على قدها قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أهل الدنيا جهلة بالآخرة أما أهل الآخرة فهم علماء الآخرة قال الله عن الجهلة هؤلاء بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون أخيرا يا إخوة أنا زهقتكم كده ولا لسه طب صلي على الرسول صلي أنا مش عارف إيه الساعة بقى كام دلوقتي لكن الآخر حاجة أن أن أهل الآخرة مستعدون للقاء الله صدق التأهب للقاء الله ممكن يكون ملك الموت دلوقتي عمال يتمشى في وسطينا كده بيدور عليك انت يا ترى إذا قبضت روحك الآن تجد ربنا راضيا عنك تلاقي ربنا راضي أنا عارفها دي الله أعلم ما أنا عارف أن الله أعلم الإجابة مش كده الإجابة أن أنت صفحة مفتوحة قدام ربنا صفحة واحدة ماضيك وحاضرك ومستقبلك كله من يوم ما اتولدت إلى أن تموت صفحة واحدة شايفك فاوعى تقيس رضا ربنا بالحالة دلوقتي لا ده رضا ربنا بإيه بمجموع حالاتك مجموع تراكمي يا ترى من ساعة ما بلغت وبدأت الملائكة تكتب عليك حسنات وسيئات هتبقى نهين أكتر اللهم تب علينا يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا رب فأهل الآخرة نمرة واحد يجددون التوبة دائما عشان يهدم اللي فات التوبة تهدم ما قبلها الإسلام يهدم ما قبله الحج يهدم ما قبله العمرة للعمرة والحج للحج والجمعة للجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر هو قاعد يدور كل يوم أمسح اللي فات إزاي مش بيعمل كل يوم مصيبة جديدة يا مجدي اللهم تب علينا يا رب فأهل الآخرة يجددون التوبة دائما هم في حالة تجديد تجديد للتوبة ليمحو الله عز وجل لهم سالف الأوزار ربنا كريم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الله جل جلاله تواب اوعى تستكتر ذنوبك على ربنا قال الله في الحديث القدسي من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له قادر قول قادر قادر جل جلاله قادر قل لي بس انا عامل بلاوي كتير برضه يغفرها دي الذنوب متلتله انت مش عارف انا عملت ايه حتى لو كفرت توب وربنا يغفر لك قولوا لا اله الا الله بس خلصت بس الشرط ان يرى الله الصدق من قلبك ما تلعبش على ربنا ما تمكرش على ربنا ما تخادعش ربنا اصدق اذا راى الله من قلبك الصدق ان انت فعلا تائب فعلا بتحب ربنا فعلا تريد التوبة فعلا تريد الخير غفر لك غفر لك فلذلك اخوتي حلها الوحيد تعلق القلب بالاخرة دعك من الدنيا ومن العتبة أناديكم أناشدكم بالله عليكم توبوا قولوا تبنا إلى الله تبنا إلى الله بس مش أونطة عايزك تتوب بجد تتوب من قلبك وتعزم على ألا تعود أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم القلب يرتحل